تدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وأنا أحبكم في الله جئتكم الليلة معزيا عظم الله أجركم إخوتي لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبروا واحتسبوا إخوتي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها جئتكم الليلة معزيا في رجب عظم الله أجركم في شهر رجب شهر رجب يلفظ الليلة أنفاسه الأخيرة يسلم لشعبان يسلم لشعبان الراية وشهر شعبان ما أخطره من شهر إخوتي حقيقة والله شهيد بيني وبينكم أننا في الفترة الأخيرة في السنوات الخمس الأخيرة كان شعبان في كل سنة غاية مواقف شعبان الخطر فيها انها اثناء عرض الصحائف على الله اخوتي مضى رجب كما مضت الشهور قبله وانقضت من اعمارنا سنه يا لها من سنه ورجب مدخل كما ذكرت في اوله للاشهر الفاضله ويكفي في خطوره رجب ان بانتهائه ودخول شهر شعبان تعرض الاعمال على الله تعرض اعمال السنه وصحف السنه فاذا صح رجب محى كل ما قبله وصح به كل ما بعده لذلك كم ناشدتكم في هذا الشهر بالتوبة والإنابة والرجوع والخوف وإكثار الصالحات وأتبع السيئة الحسنة تمحها وطوبى لمن أدى في هذا الشهر عمرة مثلا يعيش في ظلالها أو تصدق في هذا الشهر بصدقة أطفأت غضب الرب أو صام أكثر هذا الشهر لأن الصيام لا عدل له أو أو إلى آخره من الأعمال الصالحات التي تستجلب رضا الرب سبحانه وتعالى إخوتي وأنا أحبكم في الله الحذر الحذر الحذر من شعبان فقد رأيت في شعبان في السنين في السنين الماضية مآس شديدة شديدة هذا الشهر كان رسول الله شهر شعبان يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه كله حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله هذه رواية وفي الرواية الأخرى كان يصوم شعبان إلا قليلا فلا يكاد يفطر في شهر شعبان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلذلك أعد نفسك وجهز أمرك واتبع سنة نبيك بأن تعيشها في شعبان شهر صيام وشهر قربات وشهر إقبال على الله عز وجل وشهر ثبات لأننا إذا قلنا أن رجب مدخل لشعبان فإذا صح رجب صح شعبان فلا بد أن نقول أيضا إذا صح شعبان صح رمضان وإلا فلا قولا واحدا إخوتي نعود إلى كتابنا الذي نتحدث فيه ونتحدث عنه كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وفيه آه ذكرنا أن ابن القيم عليه رحمة الله جمع بقى في هذا الكتاب وهذا أصل مادته عقوبات الذنوب والمعاصي العقوبات التي آه تنزل على أهل الذنوب والمعاصي وكما ذكرنا لأن القلق حاصل من كثير من الناس يتصلون ويسألون آه ويبالغون نقول أن هذه العقوبات تنزل على من لم يتب او من لم يقبل على الله عز وجل من لم يقبله الله لم يقبل توبته لم يقبله لم يقبله هذه تنزل عليه أما من أذنب فتاب قال سبحانه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ذكرنا في اللقاء الماضي ثمان عقوبات من عقوبات المعاصي الأولى حرمان العلم والثانية حرمان الرزق والثالثة وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الناس تستحكم الوحشة فتكون بينه وبين أقرب الناس إليه ثم تستحكم الوحشة فتكون بينه وبين الله خمسة ومنها تعسير أموره عليه فكلما اتجه إلى جهة تعسرت عليه كل أعماله ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن فيصبح ضعيف القلب ضعيف البدن ومنها حرمان الطاعة كانت دي ثمانية آخر حاجة وقفنا معها في اللقاء الماضي أنه يحرم الطاعة قيل لأحد السلف هل يجد العاصي لذة الطاعة قال لا والله ولا من هم ولا من هم بمعصيه تسعة أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد المعاصي تقصر العمر والطاعات تزيد العمر نسمع الأول كلام ابن القيم وبعدين نضع عليه الحواشي يقول ابن القيم عليه رحمة الله أن المعاصي تقصر العمر ولا بد وتمحق بركته ولا بد فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور ينقصه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خذ الثلاث أحاديث دول وكلها صحيحة خذ الثلاث أحاديث دول في مسألة زيادة العمر بالطاعات قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مسرات في المال منسأة في الأثر أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أنسابكم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم مش مطلوب انك تتعلم الأنساب يعني تحفظ سلسلة العوائل كلها وإنما تعلم من نسبك ما تصل به أرحامك النهاردة وللأسف الشديد في عصر التلفزيون والنت في عصر الفلوس واللعب في عصر انشغال الناس بالدنيا والإقبال عليها وجعلها كل همهم نسي الناس أرحامهم تجد النهاردة بعض الناس فين ابنك اللي يعرف عماته وولاد عماته اللي يعرف فروعك وأصولك تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم انت محتاج تعلم ولادك الأنساب نسبك انت مين وجدك مين وجد أبيك مين جد ابيك وجد امك واخوالك اخوالك انت وعمامك انت مين هم لان احيانا كثيرة العوائل تضيق تضيق تضيق بمعنى ان انت اخوالك واعمامك اولادك ما يعرفهمش يعرفوا اخواله هو اخوال ابن ابنك اخواله اللي هم اخوة اخوات اخوة زوجتك يعرفوهم واخواتك انت اخواتك انت اللي هم اعمامهم واخوالهم وولادهم هم دول اللي يعرفوهم اما اعمامك انت واخوالك انت واجدادك انت اجداد ابي اعمام ابيك واخوال ابيك مين النهارده عارفهم مين بيصلهم وكثرت القضيه فيه و- وفتوى المشايخ التليفون يكفي في صله الرحم وشيخ يقول اه وشيخ يقول لا الموضوع مش كده يا شباب الموضوع مش كده يا ناس المجموع الموضوع مش كده يا مسلمين ده ده هيجي معانا الليله دي ان من اسباب او من عقوبات المعاصي اللعنه ومن اسباب اللعنه قطع الرحم قطيعه الرحم قال رسول الله صلى الله قال ربنا جل جلاله فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم لذلك تعلموا من انسابكم بالامر اهو يجب على المسلم ان يتعلم من نسبه من نسبه ما يجب عليه فيه صله رحمه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب دي أصول إن اللي ما يتمش الواجب إلا بيه يبقى واجب اللي ما يتمش الفرض إلا بيه يبقى فرض فإذا كان صلة الرحم واجبة فمعرفة الرحم واجبة لتصلها تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم شوف بقى فوائد صلة الرحم محبة في الأهل بتزيد الحب الزيارة توجب الألفة والمحبة عشان كده أنا من رأي المشايخ اللي قالوا أن التليفون لا يكفي لا يكفي في صلة الرحم طب أنا مش فاضي يعني إيه مش فاضي يعني إيه مش فاضي إيه أولى عندك من طاعة الله يعني انت دلوقتي لما تقول ان انا لازم افسح العيال مره كل اسبوع فسحه العيال مش اولى من صله الرحم مش اولى من صله الرحم قول لي والله ما بفسحهم ولا بعمل حاجه لا وانا مش بقول لك ما تفسحهمش لا من حقهم انك انت تخرج معاهم او تقعد معاهم كل اسبوع على الاقل يوم واحد ويوم تاني كمان للرحم للارحام صلة الرحم محبة في الأهل ومسرات في المال يا من تشكون ضيق الرزق يا من تشكون فقد البركة في المال يا من تشكون غلاء الأسعار يا من تشكون البطالة صلوا الأرحام مسرات في المال هي اسباب قطع الرزق واسباب محق بركة الرزق واسباب تضييق الرزق أس- اسبابها كثيرة جدا منها قطع الرحم قطيعة الرحم لانها في المقابل اذا كانت صلة الرحم تزيد المال فقطيعة الرحم تمحق بركة المال فان صلة الرحم محبة في الاهل مسرات في المال منشأة في الأثر يعني تطول العمر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال هنتكلم عن طول العمر دي تيجي ازاي معلش بس أقول الثلاث أحاديث الأول وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينشأ له في أثره فليصل رحمه يبسط له في رزقه سعة الرزق يبسط بسط الرزق سعة الرزق أن يبسط له في رزقه وأن ينشأ له في أثره فليصل رحمه أن ينشأ له في أثره يعني طول عمره برضه قال رسول الله ده الحديث الثالث لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر الا الدعاء لا يزيد في العمر الا البر بر الوالدين ولا يرد القدر إلا الدعاء إذا استفدنا من هذا أن بر الوالدين وصلة الرحم تطول العمر إزاي تعالوا نشوف ابن القيم هيقول لنا إيه في مسألة آه طول العمر دي إزاي يطول العمر يعني إيه يطول العمر يقول عليه رحمة الله فإن البر كما يزيد في العمر الحديث أهو لا يزيد في العمر إلا البر فالفجور ينقصه وابن القيم حمل كلمة البر مش بر الوالدين بقى البر على عمومه اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ليس البر أن تولوا ولكن البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا الآيات كل أركان الإيمان والإسلام سماها الله برا فإقامة أركان الإسلام إقامة أركان الإيمان والإسلام تزيد العمر فالفجور مقابل البر الفجور فالفجور ينقصه يقول الشيخ وقد اختلف الناس في هذا الموضع فقالت طائفة نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه وهذا حق وهو بعض تأثير المعاصي بعض العلماء قال ان يزيد العمر يزيد العمر ازاي ربنا كتب ان عمرك 60 سنة هم 60 70 سنة هم 70 30 سنة هم 30 ازاي ال 30 تبقى 50 ما ينفعش ليه لان رفعت الاقلام وجفت الصحف كتب كل شيء فلذلك يبقى زيادة زيادة بركة يعني ايه زيادة بركة العمر احيانا تلاقي ناس يعني مثلا انا لا انسى ابدا دائما طول حياتي دايما وضع قدام عيني النووي وابن تيميه عليهما رحمه الله يا شباب انا عايز اقول بمنتهى الصراحه والوضوح ان تاثير النووي وابن تيميه عليهما رحمه الله في شباب الصحوه الاسلاميه النهارده اكثر من تاثير اي عالم عايش انا بقول مش النهارده بس لا من حياتهم الى الان تاثيرهم واثرهم اكثر من من كثير من الاحياء هي دي بركه العمر لما يبقوا عايشين معانا لحد دلوقتي الشيخ الاسلام ابن تيميه في القرن السابع ولسه عايش معانا لحد دلوقتي الى اليوم كتبه وفتاواه واراءه واقواله سبحان الله العظيم ويجي معاك الامام النووي وشوف شيخ الاسلام تيميه عاش كام سنه يجي معاك الامام النووي اللي مات بعض العلماء يقول 37 سنه عمره 37 سنه وبعضهم يقول 42 وبعضهم يقول 46 اقصى حاجه لكن لما هو مات وهو عمره 46 سنه بص لمؤلفاته قد ايه بص لمؤلفات شيخ الاسلام تيميه بص لمؤلفات ابن الجوزي تقعد تقول انا مش فاهم الراجل ده الف الكلام ده كله امتى آه هذه الكتب هذه المؤلفات بتحتاج وقت بتحتاج وقت وجهد فعلا وطاقة والله يعني آه احد مشايخنا كنا ندخل عليه نلاقيه آه غرقان الهدوم غرقانه ميه وهو قاعد على المكتب فقول له يا شيخ يعني هي ال- كان عنده بنت صغننه كده ما عندوش غيرها آه، لانه كان اتجوز بعد وهو سنه 50 سنه عليه رحمه الله فكنا نقول البنت دخلت كبت عليك ميه يقول لا ده عرق وهو بيكتب طب هو قاعد على المكتب بيعرق ازاي هو التاليف وتصنيف الكتب آه، تعب ارهاق ذهني وعقلي وارهاق بدني وارهاق بدني حقيقي ووقت يعني الصفحه اللي احنا بنقراها من كلام ابن القيم دي في خمس دقايق ممكن تكون بتاخد منه شهر شهر في كتابه ورقه الناس دول لما الفوا كل ده الفوا امتى ابن الجوزي وابن تيميه وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وابن الجوزي عليهم رحمه الله اجمعين الفوا كل ده امتى عملوا كل ده للامه امتى البركه بركة العمر ان هو ممكن يعمل في ساعة اللي حد غيره يعمله في ست اشهر في ساعة لذلك احيانا ربنا سبحانه وتعالى بيعطي بعض الناس بركة وقت في زماننا يعني رأيت بعض الناس اللي ربنا اكرمهم ببركة الوقت ممكن يخلص شغل يخلص في ثلاث اربع خمس ايام في الاسبوع يخلصه وهو قاعد في ساعة طبعا بعضه بالتليفون بعضه بالمعارف بعضه بال بالاصحاب بعضه بالاصدقاء بعضه بالابناء بعضه بال المحبين لكن بيخلص هي دي بركة الوقت دي هي دي بركة العمر انك تلاقي في الاخر ان اللي يتعمل في سبع سنين اتعمل في سبع شهور يبقى السبع شهور دول زاد في عمره بقى ايه ست سنين ونص بايه بالبر وبصلة الرحم البركة ده الرأي الأولاني وقالت طائفة بل المعاصي تنقص العمر حقيقة كما تنقص الرزق فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكسره وتزيده وبالبركة وللبركة في العمر أسبابا كثيرة تكسره وتزيده في أسباب للبركة يعني مش مش البركة هبة محضة لا لها أسباب يعني أنا لما أقرأ عن الإمام النووي اللي إحنا بنتكلم عن 46 سنة والكلام ده أنا قلت لكم قبل كده إن الإمام النووي من بركاته من بركات الله عليه إن كل العلماء كتبوا 40 حديث لان في حديث ضعيف ان اللي يصنف 40 حديث او اللي يحفظ 40 من حفظ على امتي 40 حديثا حديث ضعيف مفيش داعي لذكره عشان ما ينتشرش وما يشتهرش الشاهد ايه فكل العلماء قديما وحديثا الفوا 40 تلاقي ال40 لابن تيميه ال40 لفلان ال40 لفلان كل العلماء الفوا ال40 ومنهم ابن النووي كل الاربعينات نسيت وانقضت والمشهور الوحيد يدرس في كل الكتاتيب وكل المدارس وكل المساجد وكل البيوت الأربعين النووية بالنسبة للإمام النووي اشمعنى دي ويتوارد ويتوارد العلماء عليها بالشرح في شرح الأربعين النووية اشمعنى أربعين النووية هي دي بركة ربنا هي دي بركة ربنا سبحانه وتعالى صحيح مسلم ياما علماء شرحوا كتير اسماء لما تيجي تعد اسماء اللي شرحوا صحيح مسلم 500 اللي انا اعرفه شخصيا في 500 واحد الفوا في آه في صحيح البخاري سواء بالتعليق عليه او الزياده عليه او التلخيص فيه او شرحه او او الى 500 كتاب عن صحيح البخاري عن صحيح البخاري فلمسلم مثلها ويبقى المشهور عند الناس وفي بيوتنا كلنا صحيح مسلم بشرح النووي هو اللي باقي سبحان الله العظيم الامام النووي مش مش من كبار علماء الفقه يعني كبار علماء الشافعيه معروفين القدام وانما تجد مصنفاته برضه في الفقه الشافعي لها ميزتها ولها حلاوتها ولها طعمها هي دي البركة بركة ربنا في العمر بركة ربنا في الكتابة بركة ربنا في التدريس بركة ربنا في الخطابة بركة ربنا لما ربنا يضع بركة في شيء خلاص بس في أسباب لتحصيل البركة دي منها بقول عن عن الامام النووي كنت بقرا في سيرته يقول ايه قشر له احد تلاميذه خياره خياره خياره الخيار الخيار بتاع السلطه خياره قشر له خياره عشان ما ياكلهاش باسفاه قشر له خياره عشان بسرعه لان العلماء دول ما, ما, ما بيقعدش ياكل زي ما بناكل كده وانما يقول ايه بين شف الفتيت ومضغ الخبز قراءة خمسين آية عشان يقعد ياكل بخبز يقطع اللقمه ويغمس وياكل ويمضغ ويبلع ده مش فاضيين احنا للكلام ده بيروح مكسر الخبز و- وحطه في الشوربه هوب شربها وخلصنا بين شرب الفتيت ومضغ الخبز قراءة خمسين آية يقول لك ما اقعد امضغ لا بلاش مضغ اشرب الفتيت افته واشربه في الشوربه وخلاص واقعد اقرا 50 آية محافظ على الوقت الشاهد ايه؟ قشروا له خيار عشان ما يقعدش يمضغ خلص بسرعة قشرت له قشر له احد اصحابه خياره فرفض ان ياكلها وقال اخشى ان ترطب جسمي وتجلب لي النوم قال له لا ما اقدرش اكلها ليه قال له تنيمني ترطب جسمي خيار هي دي الاسباب بقى لجلب البركه مش يا راجل يا بركه خليك بركة بركاتك يا عم الشيخ لا مش كده ده من عند ربنا جل جلاله ولها أسباب تستجلب بها هذه البركة الشاهد ايه العمر بيزيد ولا بيزيدش ده خلاصة الكلام يعني العمر بيبارك فيه هو ستين ستين بس في عمر فيه بركة وعمر فيش بركة ولا الستين بيبقوا سبعين الإجابة الاثنين ممكن تكون البركة في الوقت فعلا هي دي حقيقة البركة دي نمرة واحد اثنين ممكن فعلا العمر يزيد يزيد الستين تبقى سبعين والثلاثين تبقى أربعين والأربعين تبقى خمسين أو خمسة وخمسين أو خمسة وستين إزاي ان يكتب ان ربنا كتب عنده في الكتاب ان فلان عمره أربعين سنة وسيصل رحمه فيزيد عشرين فيبقى عمره ستين دي مكتوبة ودي مكتوبة ان ربنا سبحانه وتعالى يكتب عنده ان فلان عمره ستين وسيقطع رحمه ويتولى الفجور فيخصم من عمره عشرين ويبقى أربعين الدليل على الكلام ده جبت الكلام ده منين اقول لك انا جاء في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق واخرجهم من ظهر ادم راى ادم عليه السلام ذريته امامه كالذر الذر تطلق على النمل النمل الصغير زي النمل كده قدام عينيه فراى فيهم فتى وضيئا فقال من هذا يا رب قال هذا ابنك داود فقال يا رب كم عمره قال ستون قال آدم عليه السلام يا رب امنحه من عمري أربعين قال له ستين سنة شوية قوي اديله يا رب أربعين سنة من عمري قال الله قد فعلت فلما جاء آدم الموت فلما جاء آدم أجله قال يا رب بقيت لي أربعين سيدنا آدم يقال إنه عاش ألف سنة فجات له عند 960 جملك الموت قال له نعم قال له هقبض روحك قال له ليه انا عمري 1000 فاضل لي 40 سنه قال له والله دي اوامر ربنا فنادى ادم ربه يا رب بقيت لي أربعون فقال الله ألم تهبها لولدك داود قال لا يا رب لن أفعل يقول صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا آدم وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل أنبياء الله ورسله الشاهد من الحديث إنه كان عمر سيدنا داود مكتوب في أم الكتاب ستين وسيدنا آدم طلب إن إن من ربنا إن ربنا يزوده 40 فربنا زوده 40 وسيدنا آدم كان عمره 1000 اتصدق منها ب 40 فبقى عمره 960 فمعنى كده أن يكتب في الكتاب 1000 وتنقص 40 من أجل كذا و60 وتزيد 40 من أجل كذا وكذا يبقى ممكن يزيد العمر وممكن ينقص العمر بعد كده وده يتكتب وده يتكتب وده له اسبابه وده له اسبابه قالوا كلام ابن القيم احنا رجعنا لكتاب ابن القيم الداء والدواء قالوا ولا تنفع ز- زيادة ولا تمنع ولا تمنع اصل مكتوبة قدامي ولا تنفع بعض الكتب فيها اخطاء خطيرة صراحة خلي بالكم منها ولذلك انا قلت ينبغي ان كل واحد مننا قاعد قدامنا النهارده في الحلقات دي يبقى معاك كتاب وانا كل حديث بيرد علينا بنحققه ونخرجه واكتب بقى يبقى معاك كتاب وكراسه تكتب الفوائد. يقول ابن القيم عليه رحمه الله ولا تمنع زي ولا تمنع زياده العمر باسباب كما ينقص باسباب. فالارزاق والاجال والسعاده والشقاوه والصحه والمرض والغنى والفقر وان كانت بقضاء الله عز وجل فهو يقضي ما يشاء باسباب باسباب جعلها موجبه لمسبباتها مقتضيه لها ربنا سبحانه وتعالى من رحمته من رحمته بعقولنا ومن لطفه بفهمنا الله جل جلاله من رحمته بعقولنا ومن لطفه بافهامنا سبحانه وتعالى جعل اسبابا بمعنى ايه يعني جعل الانسان يمرض وبعدين يموت فيجعل المرض سبب للموت او يجعل آه، مثلا حادثه من الحوادث سبب للموت والا الموت مش محتاج اسباب ممكن هو واقف كده يقع يموت وبيحصل كتير لكن ربنا جعل الاسباب دي آه، رحمه بعقولنا فجعل الاسباب هذه جعل لكل شيء سببا شوف في قصه ذي القرنين قال سبحانه وتعالى وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا ذو القرنين ربنا سبحانه وتعالى اداله أسباب يعني سبب أن يصل إلى مغرب الشمس فلما ربنا يفتح له سبب يسير هو في السبب فربنا يديله سبب كمان لمسلك الشمس يمشي في السبب ربنا يديله سبب كمان الى بين السدين ويديله سبب كمان حتى حكم الارض كما يقال ذو القرنين بسبب ايه بسبب اتباع الاسباب الاسباب اللي هي بنقول عليها السنن الكونيه الربانيه لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك سبب للخير وانت تحسن استغلال هذا السبب يزيدك من الاسباب لان هي القضيه في ايه القضيه في آه هل ستحسن استغلال هذه الأسباب التي سببها الله لك هل ستستعمل هذه الأسباب التي سببها الله لك في مرضاته في شكر نعمه ولا ستستغلها في حظ نفسك وهواك ومنازعة الله في إلهيته وربوبيته فربنا جعل للرزق الفلوس وللآجال الأعمار وللسعادة وللشقاوة وللصحة وللمرض وللغنى وللفقر هذه قضاء إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إلا أن الله جعل لها أسبابا يعني اللي هيمرض هيمرض اللي ربنا كتب عليه انه يمرض هيمرض سواء تعرض للمرض او لم يتعرض وده حديث لا عدوى ولا طيره قال يا رسول الله البعير الاجرب يكون في وسط صحيحه فيعديها قال فمن الذي اعدى الاول البعير الاجرب ده اللي عدا الابل مين اللي جاب له العدوى مين الاعداء مين اللي امرضه فاذا كان الاولاني مرض بقدر فالصحيحه ستمرض بقدر او العدوى ستنتقل بقدر فهذه كده الاسباب الاخذ بالاسباب ترك الاسباب قدح في الشرع والتعلق بالاسباب قدح في التوحيد لان احنا زي قلنا ان كل شيء بسبب الصحه بسبب والمرض بسبب والغنى بسبب والفقر بسبب والهدايه بسبب والجنه بسبب والنار بسبب فاذا تعلقت قلوب الناس بالاسباب ونسوا مسبب الاسباب كان هذا شركا قدح في التوحيد التعلق بالاسباب قدح في التوحيد وترك الاسباب وتعطيل الاسباب قدح في الشريعه لان الشرع اتى بالامر باتخاذ الاسباب هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله هذه أس- السعي بالاسباب لطلب الرزق رغم ان الاصل وفي السماء رزقكم مما توعدون كذلك كل شيء في الدنيا هذه يسير بسبب ويعمل بسبب آه، فلذلك احنا نقول ان نقص العمر باسباب وزياده العمر باسباب يقول ابن القيم عليه رحمه الله وقالت طائفه اخرى تاثير المعاصي في محك العمر انما هو بان تفوته حقيقه الحياه وهي حياه القلب آه. يبقى لما نقول ان المعاصي بتاثر العمر يعني ما بيعيش حياه حقيقيه يذكر عن احد الفلاسفه لما قيل له عند موته كم عشت قال عشت سبعة أيام ماتوا عنده سبعين سنة بيسألوه أنت عشت كم سنة قال لهم أنا عشت سبع أيام قالوا كيف قال أنا لا أعد إلا الأيام التي Connect by Samara.
حيا فيها قلبي Please replace your handset. This is a request.
عاش فيها قلبي وده معنى الكلام اللي معانا تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن تفوته حقيقة الحياة وهي حياة القلب ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي كما قال سبحانه أموات غير أحياء قال سبحانه أفمن أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون يقول ابن القيم عليه رحمة الله فالحياة في الحقيقة حياة القلب وعمر الإنسان مدة حياته فليس عمره في الحقيقة إلا أوقات حياته بالله فتلك ساعات عمره فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره ولا عمر له سواها آه. كلام زي الفل عايز انتقل معاكم إلى ابن القيم في المدارج عند منزلة الحياة قال صاحب المنازل أو إسماعيل الهروي قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه ابن القيم في منزلة الحياة وأنا أنصحكم لو تقدروا الليلة دي ما تباتوش إلا لما تطلعوا منزلة الحياة وتقروها منزلة دسمة جدا كلام ابن القيم ذكر 11 نوع من أنواع الحياة عشان تعرف بس أنا نفسي تعرف حقيقتك أنت عايش ولا مش عايش يعني لما تشوف ناس آه، راكبة عربية فارهة هي دي الناس اللي عايشة لما تدخل قصر من القصور هي دي الناس اللي عايشة هو الموضوع كده ولا مين الناس اللي عايشة بالظبط عايزين نعرف والله حقيقي هي مين الناس اللي عايشة عايزين نعرف دول عايشين ازاي بجد حياة الناس دي آه، حياة حقيقية اللي هم مين اللي عايشين بربنا اللي عايشين لربنا اللي عايشين في طاعة ربنا عشان كده تعالوا نسمع الكلام بتاع ابن القيم ده حتى لو ضيعنا فيه الليلة انا مش هعتبرها ضاعت هعتبر ان هي الحياة ان احنا نعيش الليلة على مراد الله منا سبحانه وتعالى يقول ابن القيم استشهاده بهذه الآية في هذا الباب ظاهر جدا فإن المراد بها من كان ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان فأحياه الرب تعالى بروح أخرى غير الروح التي أحيا بها بدنه وهي روح وهي روح معرفته وتوحيده ومحبته وعبادته وحده لا شريك له إذ لا حياة للروح إلا بذلك وإلا فهي من جملة الأموات شوفوا يا جماعة عشان يبقى الكلام واضح وبسيط وسهل الإنسان آه، جسد وروح هذا الجسد مخلوق من طين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين في الحديث أن الله قبض من الأرض قبضة فخلق منها أو فصور منها آدم عليه السلام القبضة دي فيها الأبيض والأسود والأحمر وغيره طين من الأرض كلها وفيها السهل والحزن يعني فيها السهل التراب الناعم والحزن الصخور فطلع الناس على هذا الاحمر والابيض والاسود وغيره وطلع الناس برضو اللي سهل واللي دماغه صعبة واللي قلبه رقيق واللي قلبه صعب وال- ده من اصل الخلقة مش ابن الجوزي قال كده قال من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت قذرة شاهد ايه ان الانسان من جسد هو ده الجسد الجسم بقى اللي هو الايدين والرجلين والعينين والدماغ وال ال- اللحم اللحم والدم والعظم الجسم ده لما خلق من الارض يبقى طعامه وحياته مرتبطة بالارض منها خلقناكم وفيها نعيدكم الشاهد ايه ان ال- يحيا هذا الجسم من الارض من ال... يعني كل الحاجة اللي تطلع من الارض تغذي هذا الجسم النباتات و- هذا الغي... هذا ال... الاشجار وهذه النباتات ال... ال... كل الحاجات الخضراء اللي طالعه من الارض دي تغذي الجسم لان الجسم نفسه من الارض فكل ما يخرج من الارض يغذيه و الروح بقى الإنسان جسم وروح فالجسم يغ- من الأرض ويغذيه ما خرج من الأرض والروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فلا يغذي الروح إلا أمر الرب هذا الجسد حياته بالروح وحياة الروح بروح آخر وهو الوحي وصلت لا لسه طب صلي على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجسم مخلوق من الأرض فبيطعم من الأرض لينمو من الأرض وحياة هذا الجسم لا تكون إلا بالروح ماشي هذه الروح التي هي حياة الجسم من أمر الله فليست تتغذى إلا على أمر الله زي ما الجسم من الأرض فبتغذى من الأرض الروح من أمر الله فبتتغذى من أمر الله فإذا كانت الروح بتتغذى من أمر الله الجسم حياته بالروح والروح حياتها بروح تانية اللي هي أوامر ربنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا اللي هو الوحي فكما أن الجسم بدون روح يبقى إيه كان أعرابي يسير على دابته على الجمل فمات الجمل فصار يقلبه ويقول له ماذا دهاك ما الذي جرى لك ماذا أصابك هذه رأسك هي رأسك ورجلك هي رجلك وذيلك هو ذيلك ما لك لا تقوم الشاهد ايه ان الجمل لما مات دماغه موجود وعينيه موجود وايديه موجود ورجليه موجود وظهره موجود ما نقصش حاجه من وجهه نظر الاعرابي اللي واقف قدامه لكن هو نقص سر الحياه اللي هي ايه الروح ساعه الروح ما تسلب اللهم ارزقنا حسن الخاتمه ساعه الروح ما تخرج من الجسد يبقى الجسد ليس له ادنى قيمه الروح بقى نفسها بتموت وتحيا زي ما الجسد بيموت بنزع الروح فالروح لها روح بتحيا بها فإذا نزعت منها تموت روح الروح الوحي تعالوا نسمع كلام ابن القيم اللي بيقول الكلام اللي أنا قلته ده يقول إيه المراد بها أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به, يمشي به في الناس المراد بها من كان ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان فأحياه الرب تعالى بروح أخرى غير هذه الروح التي أحيا بها بدنه وهي روح معرفته وتوحيده ومحبته وعبادته وحده لا شريك له إذ لا حياة للروح إلا بذلك وإلا فهي من جملة الأموات ولهذا وصف الله تعالى من عدم ذلك بالموت فقال أو من كان ميتا فأحييناه وقال سبحانه وتعالى وإن قال سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وسمى وحيه روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح فقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فأخبر أنه روح الوحي تحصل به الحياة وأنه نور تحصل به الإضاءة وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق الوحي روح وهو حياة الروح كما أن الروح حياة البدن ولهذا من فقد هذه الروح فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فحياته حياة البهائم وله المعيشة الضنك وأما الآخرة فله جهنم لا يموت فيها ولا يحيا شفت ان ربنا جل جلاله سمى الحياة او سمى الوحي روح او سمى امره روحا سبحان الله العظيم الامر روح اوامر ربنا ونواهيه شرعه حكمه روح هي دي الحياة الحياة الحقيقية لذلك البعيد عن أوامر ربنا البعيد عن حكم ربنا البعيد عن شرع ربنا ميت ميت ميت حقيقي لذلك انت لو فعلا بدأت تلتزم صح دخلت في الدين صح عشت الدين صح تقول انا كنت ميت انا كنت فين ودلوقتي بقيت فين انا كنت ايه وبقيت ايه كل ده كان بعيد عني فين فالحياة الحقيقية حياة الروح حياة القلب وهي النور الذي يعيش به العبد اخوتي فاصل قصير وأعود إليكم أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيد حسين العبد قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا, سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله كنا نتحدث عن الحياة وأين الأحياء ومن الحي من الميت ايها الاخوة هل الحياة مقياس تقاس به نستطيع ان نقول فلان حي وفلان ميت او حياة بنسبة خمسين في المية حياة بنسبة ستين في المية حياة بنسبة تمانين في المية أيها الإخوة مقاييس الحياة تختلف على مقدار القرب والبعد من الله جل جلاله قضية الحياة لله الحياة مع الله الحياة في رضا الله هذه الحياة الحقيقية التي تحتاج التي لا تحتاج إلى مقاييس التي لا تحتاج إلى أسباب حياة حياة حين يكون الإنسان حيا حيا شوف اه تعال الكلام من قيم وخلي شرحي أنا في الآخر وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته فقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يقول الشيخ وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا والرزق الحسن وغير ذلك والصواب خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي ايه هي الحياة الحياة على وجه الحقيقة وق- والصواب انها حياة القلب والصواب انها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة الحياة الحقيقية إن أنا أبقى بصلي وخلص صلاة عندي جزء قرآن عايز أقراه خلصت جزء قرآن عندي شوية أذكار عايز أقولهم خلصت الذكر لقيت الصلاة الثانية دخلت بدأت أصلي الصلاة الثانية بعد الصلاة الثانية عندي بر والدين عندي الجري على لقمة العيش الجري على أكل العيش الجري على آه، أولاد أربيهم وأوكلهم حلال وأغني نفسي عن أكف نفسي عن سؤال الناس وعن أكل الحرام ثم بعدها عايز انام طاعة لله عشان اريح دماغي عشان اقدر اقوم بالليل اصلي بالليل ورايا صلاة بالليل هي دي الحياة انتوا فاكرين اللي بيجري عشان فلوس ويجي ينام ويقوم يجري عشان دي عيشة دي حياة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فرق بين ال- العيشة المعيشة والحياة قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة لنحيينه حياة والتاني قال ايه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة معيشة ضنكا فرق بين حياة إنسان حي بالله يعيش بالله يعيش بالله حياته دائما منفعلة وآخر عايش خلاص فإن له معيشة ضنكا ابن القيم يقول ايه كما قال بعض العارفين انه لتمر بي اوقات اقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب بيقول إيه إن بتمر بالإنسان أوقات عارفين كنت كنت بكتب دلوقتي عن السكينة السكينة هي شيء يجمع قوة وروحا يسكن إليه الخائف ويطمئن إليه الضجر الشاهد اللي أنا عايزكم إيه لما إنسان يحس بالسكينة بالسكينة وفي نفس الوقت عنده قضية هو حاسس فيها باليقين والتوكل والرضا وعايش في نفس اللحظة مع آية آية عايش, عايش معاها من كلام ربنا وموقف من حياة النبي أحيانا يتجمع ال ال ال ال أقول عليه إيه مش عايز أقول ال الكوكتيل وإنما عايز أقول ال- ي- يجتمع الموقف ده أركان الموقف ده تجتمع كده عايش مع آية جميلة ومع حديث أو موقف للنبي صلى الله عليه وسلم جميل وفي نفس الوقت عنده حالة من الرضا بالله والرضا عن الله والرضا لله وحاسس ان فيه برد سكينة نزل على قلبه كده فلما يبقى عايش كده المعاني دي يقول يا في حد سعيد السعادة دي ولا عايش المعاني دي زي مش ممكن مش ممكن في الدنيا كلها حد يقدر يعيشها كده مستحيل اكيد في الجنة ده والله لو اهل الجنة حاسين باللي انا حاسه ده ده تبقى الجنة جميلة قوي تبقى متعة هو ده معنى انه لتمر بالقلب اوقات اقول لو ان اهل الجنة يعيشون مثل هذا انهم لفي عيش طيب سبحان الله العظيم الحياة بالله والحياة مع الله معاني معاني زي ما بقول دايما تتحس ما تتوصفش عشان كده ما عرفتش اترجمها لكم دلوقتي ما تتوصفش وبعدين انا مهما وصفت لك في جمال وحلاوة ولون وطعم وريحة التفاحة مش هيحس بيها مش هتحس بيها الا لما تدوقها هي دي المعاني دي الانسان لما يعيشها يقول سبحان الله العظيم معقولة في الدنيا كده امال في الاخرة في ايه بقى مع السلف يقول ايه انه لتمر بالقلب اوقات يرقص القلب فيها طربا عمرك قلبك رقص طربا فرحة فرحة بالله عارف معنى الفرح بالله لا. فرحان بربنا عمرك عشت المعنى ده مش فرحان بعرض من الدنيا خدته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون احسن بالفلوس خير مما يجمعون الموضوع اذا مختلف الموضوع مش مش قضية فلوس مش قضية دنيا مش صحة مش اكل مش شرب مش م- م- مش مش لبس مش ناس مش جو اصل السعادة سعادة القلب والقلب لا يملكه الا الله القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يقول احدهم يروى هذا عن عثمان رضي الله عنه لو أن قلبي في يد هذه والخير في يدي هذه لما استطعت ان اضع شيئا من الخير الذي في يدي في قلبي الذي في يدي الاخرى حتى يكون الله هو الذي يضعه انا ما اقدرش احط حاجه في قلبي وانما اللي يضع في قلبك الله فلذلك اذا قلنا ان السعاده سعاده القلوب فلا يسعد القلوب الا الله مفيش حاجه تسعد القلوب الا ربنا مالك القلوب جل جلاله يقول ابن القيم عليه رحمه الله واذا كانت حياه القلب حياه طيبه تبعثه تبعته حياة الجوارح برضه دي غلطة كمان في الكتاب تبعته مش تبعثه تبعته حياة الجوارح فإنه ملكها القلب ملك على الجوارح فإذا حيا القلب حياة الجوارح وإذا سعد القلب سعدت الجوارح ولهذا جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره وهي عكس الحياة الطيبة وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار والمعيشة الضنك أيضا تكون في الدور الثلاث فالأبرار في النعيم هنا وهناك وهنالك يعني أصلا دور ثلاثة الدنيا دي دار والقبر البرزخ ده دار والآخرة بقى يا جنة يا نار دي دار دار الآخرة يبقى دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة ال- الدور الثلاثة إن الأبرار لفي نعيم في الدور الثلاثة وإن الفجار لفي جحيم في الدور الثلاثة يعني الأبرار في نعيم في الدنيا وفي نعيم في القبر وفي نعيم في الآخرة والفجار في جحيم في الدنيا في الدنيا يقول ابن القيم قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين وقال ربنا سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله آه. لنا إن شاء الله على قناة الحكمة برنامج في رمضان بإذن الله تعالى اسمه وقفة مع آية منها هذه الآية سبحان الله العظيم أيوه ويؤتي كل ذي فضل فضله هيؤتي كل ذي فضل فضله فضله هاء الغيبة دي عايدة على صاحب الفضل ذي فضل ولا عايدة على ربنا يعني من فضل ربنا عليه ده موضوع تاني الشاهد ايه اسمع اسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى يعني يمتعكم في الدنيا ويؤتي كل ذي فضل فضله اسمع اسمع فذكر الله سبحانه وتعالى ومحبته وطاعته والإقبال عليه ضامن لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة سبحان الملك فذكر الله سبحانه وتعالى ومحبته وطاعته والإقبال عليه ضامن الذكر والمحبة والطاعة والإقبال يضمنوا لك أطيب حياة في الدنيا والآخرة والإعراض عنه والغفلة ومعصيته كفيل بالحياة المنغصة والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة سبحان الله أيها الإخوة إذا أردنا أن نضع ضوابط لتلك الحياة التي نرجوها ونريدها بمعنى أن السعادة تتفاوت وتتغير من واحد لآخر في واحد عنده السعادة أكل وشرب واحد عنده السعادة نوم وراحة واحد عنده السعادة رقص وتهريج واحد عنده السعادة نكت ولعب واحد عنده السعادة شهرة ومجد واحد عنده السعادة فلوس كتير وواحد عنده السعادة سلطة كل دي مظاهر لباطل كل دي لا تجلب السعاده وتأكد ان كل اللي بيبحث عن السعادة من الطريق ده في الاخر بيعترف بس للأسف بيعترف بعد فوات الاوان انه اخطأ وان الحاجات دي ما جابش السعادة اسأله بتوع الفلوس لما كبر واسأل بتاع الشهوات لما كبر واسأل بتاع ال- السلطة والشهرة و- و- وغيره لما كبر وعلي في الاخر بيقول ايه يندم في الاخر للاسف الشديد بيكتشف ان هو كان غلطان وان الوضع مش كده وان الحقيقه مش كده وان فعلا لو عايز حياه حقيقيه لو عايز حياه حقيقيه لو عايز سعاده حقيقيه مش بال مش بالفلوس وانما بايه بان ربنا يسعد قلبه سبحان الله العظيم يذكر ان احد امراء بني اميه كان في مره في قصره وحواليه طبعا الخدم والحشم والناس وال والمتع والرفاهيه وكان بيطل... بيط... بل... بيته بيط... بيطل على نهر دجله في او نهر الفرات في بغداد في العراق كانت عاصمة الخلافة فكان كل ما يخرج للشرفة للبرندة للبلكونة يشوف راجل فقير قاعد خشاب هو بيلم خشب والراجل ده ممدد رجليه ومعاه صرة فيها رغيفين يفتح الصرة يطلع الرغيفين يبلهم في النهر وياكلهم ويشرب من النهر يغرب بايده غرفة يشرب ثلاث غرفات ويمدد ويفضل طول الليل في آيات يقرأها بترنيم عالي مرة واثنين وثلاثة الامير يشوف الراجل ده فبعت قال هاتوا لي الراجل ده الراجل ثبت في الارض وقال لهم ما اطلعش من هنا تدخل قصر قال لهم ابدا ما ادخلش هنا طب الامير عايزك قال لهم عايزني يجيني الامير يجيلي يا ابني انت بتقول ايه قوم روح للامير هاتوا الشرطه قال لهم بس سيبوه سيبوه الامير ونزل له الامير قعد جنبيه على الشط قال له انا عايز اسالك انت سعيد قال له اه طبعا قال له سعيد بايه فالراجل قال له كلمة عجيبة جدا قال له لا يسأل هذا السؤال إلا من لم يعرف السعادة من عرف السعادة لا يسأل بما تكون السعادة الأمير ده ترك الخلافة ترك الإمارة تنازل عن الإمارة وتركها تماما وخرج واشتغل خشاب يجمع الخشب هو بيظن ان السعادة في جمع الخشب متذكر لكن زي ما انا انا عايز بس القط الجمله اللي قالها الراجل ليه لا يعرف السعاده من قال بما تكون السعاده اصلا مش بما السعاده من الله ايوه مش انت لسه قايل يا عم الشيخ ان ربنا اناط كل حاجة بالاسباب والمسببات قلت لك لكن قال ما يتعلقش قلبك بالاسباب الاسباب لا تعمل الا اذا سببها الله فقد تأتي الاسباب ولا تثمر هذه الاسباب النتائج لانها لا تثمر النتائج الا باذن الله الا بفضل الله الا بعون الله الا بقدرة الله الا بقدر الله الا باوامر الله الاسباب تثمر ازاي فلذلك الاسباب اللي ربنا جعلها للسعادة خلي بالك وحط وخد مني الجملة دي كمان لله علماءنا يقولوا ايه احذر حلاوة العبادات فإنها حلاوة احذر أن يتعلق قلبك بحلاوة العبادات فإنها حلاوة مسمومة يعني ايه واحد قام الليل لله دي فحس بحلاوة قيام الليل بيقول له اوعى اوعى الحلاوة دي ده مسمومة بمعنى ايه انه لو بكرة قام الليل عشان الحلاوة دي حبط عمله لانه يعني ساعتها ما قامش لله وانما قام للحلاوة وصلت فكذلك اسباب السعادة اذا تعلق بها القلب فالعبد قام للسعادة يحرم السعادة يا رب توصل اوعى من تعلق احذر من تعلق القلب بالاسباب خليك دايما قلبك متعلق بالله والاسباب تاخد حجمها ووضعها الطبيعي لا تزيد عليه ولا تتعدى لذلك الحياة الحقيقية السعادة الحقيقية حياة القلب وسعادة القلب آه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أسباب بقى التي تستجلب بها حياة القلوب يقول ابن تيمية عليه رحمة الله من واظب على يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر أربعين مرة أحيا الله بها قلبه يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت من أسباب حياة القلوب أن تر- أن تعتقد أن كمال الحياة لله وأنه هو سبحانه وحده لا إله إلا هو يحيي ويميت قيوم فليس شيء في الدنيا والآخرة يقوم إلا به إذا اعتقدت ذلك لا إله إلا أنت يعني لا حياة إلا بك ولا قيام إلا بك حينها يحيي الله قلبك اسمع يقول ابن القيم وكما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب فحياة القلب بدوام الذكر والإنابة إلى الله وترك الذنوب والغفلة الجاثمة على القلب والتعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة عن قريب يضعف هذه الحياة ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت وعلامة موته أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كما قال عبد الله بن مسعود أتدرون من ميت القلب الذي قيل فيه ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء قالوا ومن هو قال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا اسمع اسمع الكلام الجميل ده والرجل هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه احفظ الجملة دي والرجل كل الرجل الرجل الحقيقي الرجل هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه هو ده الراجل النهارده الناس عمالين يعملوا عمليات اللي بيعمل عملية في القلب واللي بيعمل عملية مش عارف فين واللي بيعمل في الكلى مش عارف ايه واللي يعمل في الكبد مش عارف ايه اللهم اشف كل مريض مسلم اللهم عاف كل مبتلى مسلم اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم اني اسالك لجميع المسلمين والمسلمات الشفاء والعافيه وتمام العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا حي يا قيوم اللهم وفرج كرب المكروبين من المسلمين وازل هم المهمومين وامسح غم المغمومين اللهم فك اسر الماسورين اللهم فرج عن الماسورين من المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا نعم اخوتي احبتي في الله القضيه اذا في حياه القلب لا حياه البدن كثير من الناس يخشى موت بدنه خايف جدا انه يموت رافض انه يموت حريص انه يعيش بدنه ومحافظ جدا على عينيه وعلى ودانه وعلى اسنانه وعلى ضوافره وعلى شعره واحنا ما بنقولش ان الكلام ده غلط لكن يا ريت نحافظ على قلوبنا زي كده على حياة قلوبنا زي كده يا ريت نقدر يا ريت نعتني ونهتم يا ريت يبقى كل اهتمامنا فعلا منصب على حياة القلوب وبعدين حياة البدن دي تبع الإنسان لو إنه صاحب قلب حي وصاحب حياة حقيقية لقلبه ما بيهموش بقى موضوع البدن وإن كان إذا صح قلبه صح بدنه سبحان الله العظيم آه عايز أكمل معاكم في منزلة الحياة من ابن قيم حتة كمان مهمة جدا وخطيرة جدا ابن قيم يقول ايه المرتبة الثامنة من مراتب الحياة حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله هذه الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب الذي تقر به عين طالبه فلا حياة نافعة له بدونه وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم وكلهم قد أخطأ طريقها وسلك طرقا لا تفضي إليها بل تقطعه عنها إلا أقل القليل فدار طلب الكل حول هذه الحياة وحرمها أكثرهم حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله هي دي الحياة المطلوبة حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله هي دي الحياة المطلوبة ودي اللي كل الناس بتدور عليها قلت قبل كده الكلام ده اقول من عشرين سنة بقى ولا اكتر كان في خطبة الجمعة اسمها السعادة الوهمية تقول- مدخل الخطبة كده بتقول اذا سرت في اي شارع في اي مكان على ظهر الارض فلقيت اي انسان اي انسان مؤمنا او كافرا ذكرا ام انثى كبيرا ام صغيرا فاستوقفته وسالته عما تبحث ماذا تريد فالاجابه ستكون واحده من الجميع السعاده الكل بيدور على السعاده كبير وصغير رجل وامراه مؤمن وكافر الكل بيدور على السعاده وبقول وبعد ذلك يختلف هذا الاجتماع اختلافا بينا في اسباب تحصيل هذه السعاده بعد ما اتفقوا كلهم بتدور على ايه السعاده بتدور على ايه السعاده عايز ايه السعاده بعد كده طب تفتكر ايه هي السعاده كل واحد هيفسر السعاده بمزاجه طب تفتكر نجيب السعاده دي منين او نجيبها ازاي برضه كله واحد هيقول دماغه طب نحدد الموضوع ده ازاي ازاي نعرف السعاده وازاي نجيب السعاده نسال ربنا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ولا ينبئك مثل خبير اللي خلقك هو اللي يعرف ايه اللي يسعدك وايه اللي يشقيك وهو اللي يقول سبحانه وتعالى كيف يستجلب السعادة ويستجلب الشقاء يقول ابن القيم وسبب حرمانهم إياها ضعف العقل وضعف التمييز وضعف البصيرة وضعف الهمة وضعف الإرادة فإن هذه السعادة مادتها اسم فإن هذه السعادة مادتها بصيرة وقادة وهمة نقادة والبصيرة كالبصر تكون عما وعورا وعمشا ورمدا وتامة النور وضياء وهذه الآفات قد تكون لها بالخلقة في الأصل وقد تحدث لها بالعوارض المكتسبة إخوتي أنا أحبكم في الله الناس النهاردة بيدوروا على السعادة عايز يتجوزها جميلة ورشيقة ومتعلمة وأنيقة ليه عايز يتبسط عايز يسعد فتجلب له الشقاء والنكد بالخيانة وكثرة المطالب وعدم الرضا وهو وهي عايزة تتجوز غني وشيك وشباب ويجلب لها الشقاء بالخيانة وكثرة الأذى والتخلي في أحرج الأوقات مش هي دي السعادة السعادة الحقيقية آه، بعيدة كل البعد عن هذا دي جاية من ربنا سبحانه وتعالى شيخ الإسلام ابن تيمية وأنا كاتبها من روائع ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه المقصود هنا ده كان كلام كبير يعني بس احنا قصينا منه الحتة دي يقول ايه من اول هنا وحصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم فالجسم يحس بالطعام والشراب وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها يبقى الإنسان لو هو جعان وكل عطشان وشرب عارف أحيانا الإنسان, الإنسان بيبقى عطشان و لما يشرب اه والله كده يحس يحس بالميه انا بتحصل معايا دي في زمزم لما تحس بالميه وانت بتشرب وخصوصا بعد العطش انت بتشرب والله كده تحس ان الميه ماشيه في صدرك حاسس ان المية برودة المية نازلة في قلبك نازلة في صدرك نازلة جواك المية لما تحس بالمية دي اهو احساسك بالمية احساسك بشرب المية احساسك بطعم المية احساسك بالمية وهي بتسري في جسدك كده اهو العلم لما يدخل القلب او السعادة لما تدخل القلب القلب يحس بيها كده احساس اه حسي واقعي مش معنوي اسمع بقى كلام باقي كلام تيميه الحته المهمه جدا يقول ايه وكما ان لله ملائكه موكلة بالسحاب والمطر فلله ملائكة موكلة بالهدى والعلم هذا رزق القلوب وقوتها وذاك رزق الأجساد وقوتها الله يقول لك السعادة دي رزق العلم رزق الهداية رزق وزي ما ربنا جل جلاله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر فلله ملائكة موكلون بالهدى والعلم هذا رزق القلوب وقوتها ربنا كاتب رزق القلوب قوت للقلوب طعام للقلوب هداية للقلوب هذا رزق القلوب وقوتها وهذا الثاني بتاع الملائكة ال- آه، المطر وال- والسحاب وهذا رزق الأبدان وقوتها الأبدان وقوتها له رزق وله ملائكة والقلوب لها رزق ولها ملائكة ولها ملائكة لذلك أيها الإخوة نعود إلى مسألة العقوبات اللي احنا كنا خرجنا منها لحياة القلوب نرجع لها تاني ان الحياة الحقيقية حياة القلوب وان المعاصي تميت القلوب والابدان المعاصي تقصر العمر تقصر العمر يقول ابن القيم وقالت طائفة أخرى تأثير المعاصي في محك العمر إنما هو بأن تفوته حقيقة الحياة واتكلمنا بقى عن حقيقة الحياة وهي حياة القلب ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي كما قال تعالى أموات غير أحياء فالحياة في الحقيقة حياة القلب وعمر الإنسان مدة حياته فليس عمره إلا أوقات حياته بالله فتلك ساعات عمره فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره ولا عمر له سواها وبالجملة إذا أعرض العبد عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجب غب إضاعتها التي يجب يجد غب إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي آه يا ليتني قدمت لحياتي شفت بقى هيندم يوم ما يلاقيش حياة يلاقي نفسه معاش وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين هو ده الخسران المبين انك تخسر حياتك هنا لما ما تبقاش حياة لما ما تعيشهاش حياة لما يبقى الحياة اللي انت عايشها او المعيشة اللي انت عايشها ملهاش علاقة بالحياة هذه قمة المأساة قمة الخسارة يقول ابن قيم فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والإخروية أو لا فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق يعني إذا كان إنسان عاصي وبيتطلع إلى حياته الأخروية وحياته الدنيوية عايز يعيش سعادة في الدنيا وعايز يعيش سعادة في الآخرة وهو عاصي الطريق تطول عليه وتتعشر عليه وتعشرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها وهو مشغول بضد المطلوب وذلك نقصان حقيقي من عمره وسر المسألة أيوة هات لنا السر يا ابن القيم عشان نختم بقى كفاية كده الليلة دي يقول وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته هي دي الناس اللي عايشة الناس اللي عايشة حقيقة اللي هم عايشين بذكر الله بطاعة الله في مرضاة الله هي دي الناس اللي عايشة اللي علاقتهم بالله متصلة اللي حاسين ان ربنا بيدبر لهم حياتهم وهم راضيين بتدبير ربنا ما عندهمش حزن زي ما قلت كده اذا عرفت ان ربنا حبيبك فكل قضاء يقضيه هو خير انت في غاية الرضا به لا تتألم ولا تحزن ليه اذا كان ربنا حبيبي فكل اللي يجي من حبيبي حبيبي الله اذا كنت انا بحب ربنا وعارف ان كل شيء في الدنيا بقضائه وقدره فكل اللي يجي من عند ربنا بحبه سعيد بيه فيعيش السعادة عشان كده قال لو قطعني حتت برضه بحبه سبحانه وتعالى ولا يزعل ولا يحزن ولا يتألم قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إذا أصاب أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له سر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته إخوتي في الله أنا أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين